والابن والروح القدس الإله الواحد أمين برضه هرجع لشخصية داود النبي لأنه يعتبر أطول شخصية عرضها الكتاب بعد ربنا يسوع المسيح لو تأملته هتلاحظوا أنه شخصية داود معروضة في سفر ونص يعني نص صمويل الأول وكل صمويل الثاني على داود فهو أكتر شخصية استفاض الكتاب يمكن بعد موسى بش... يعني موسى برضو خد شغل كتير فهناخد جزء من صمويل الأول إصحاح 26 أنا غرضي من القصة دي برضو احنا في ملكوت الله إن احنا نشوف إنه ساعة الإنسان يبقى ربنا جوه قلبه مليء ويبقى ملكوت الله واضح في حياته وساعة تاني ممكن الملكوت كأن النعمة تفارقه فالملكوت ينطفي جواه وكأنه مش في مش في الملك ده خالص يرجع تاني للدنيا فيورينا بقى فرق الجو ده عن ده وعشان نفضل دايما مشتاقين نرجع للملكوت الداخلي صمويل الأول 26 بيحكي قصة من قصص هروب داود من شاول داود وهو هربان من شاول قعد هربان كذا سنة الفترة دي من أقوى فتراته الروحية قال فيها مزامير كتير شاف من ربنا معجزات كتير تمتع بتدخل الله في حياته بشكل صريح وواضح يمكن ما شافوش وهو ملك بعد كده كذا مرة شاول يزنق قوي ويبقى هيمسكه وربنا يفلته بمعجزة كده فصمويل الأول 26 بيحكي قصة غريبة بتاعت هروبه في مغارة وبعدين شاول يدخل المغارة عارفين دي حصلت أكتر من مرة ويبقى تحت إيديه وبعدين داود ما يرضاش يمد إيده ويعفو عنه ويهرب وبعدين يواجهه باللي حصل يقول له أنت كنت في إيدي وكان ممكن أموتك يا شاول إنما أنا ما أقدرش أعمل كده خلي بالكم بقى هو هنا كان ملكوت ربنا جواه المثاليات كلها بقى حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب مسيح الرب هو ده عدوك اخلص منه دي فرصة عمرك خلينا نرتاح خليك تقعد على العرش اسمعش لغة الدنيا خالص صوت ربنا اللي جواه أعلى من صوت الناس لأنه عايش في ملك تاني فبيتصرف تصرفات مثالية مش بتاعة واحد في الدنيا فقال شاول قد أخطأت لما داود نادى على شاول وواجهه باللي حصل شاول الملك اللي فيه شيطان شاول كان بيجي فيه روح شرير شوفوا قوة الملك الداخلي في داود خلى شاول يطلع منه الروح الشرير في اللحظة دي ويعترف بخطأه قال له قد أخطأت ارجع يا ابني داود وخلاه يقول يا ابني داود مع انه كان عدوه لكن هنا الخير يكسب يعني الحب اللي في قلب داود كسب الشر اللي في قلب شاول الطيبة اللي في قلب داود غلبت القسوة اللي في قلب شاول الملكوت اللي في قلب داود غلب ملك الدنيا اللي في شاول ارجع يا ابني داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا شاول يقول كده ده حاجة حلوة أوي شاول الملك القاسي القلب المتكبر المتعجرف بيقول أنا اتحمقت وضللت جدا في اللي عملته ده اللي أجبره يقول ده كله اتضاع داود وقدسته أجاب داود هو ذا رمح الملك فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه والرب يرد على كل واحد بر وأمانته يعني ربنا يبص لي بقى على قد إيه أمانتي وبري أنا بعمل زي ما ربنا بيقول لي لأنه دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشاء أن أمد يدي إلى مسيح الرب وهو ذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق دي اللي كنا بنقولها زي ما هتعمل مع الناس هتخلي ربنا يعمل معاك هو كانت نفس شاول غالية بالرغم ان هو في مثابة العدو انما قال له كنت غالي في عينيا فانا عاوز ابقى غالي في عينين ربنا فكما عظمت نفسك في عيني فلتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابني داود تصوروا شاول بقى يباركه بعد ما كان بيشتمه بيقول له ده ملعون وده فإنك تفعل وتقدر قال له أنت هتقدر أنت ربنا معاك لازم هتكسب ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول إلى مكانه يبقى أول فصل في القصة اللي جاية دي فصل جميل شخص عايش في الملكوت مثالي عايش في محبة في نقاوة بيسامح بيحب عدوه فعلا متواضع جدا بيقول له وراء من خرج ملك إسرائيل وراء كلب ميت وراء برغوت ليه تبهدل روحك عشان حتة واحد زيي أنا أطلع إيه و... وسامحه فطبعا شاول اتأثر جدا وبكى وقال له يا ابني داود وأنا ما استاهلش وأنت أحسن مني المنظر كده جميل قوي نفاجأ بقى ندخل على اللي بعده وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين إيه ده؟ هو تعب من كتر الهروب تعب من المثالية خلي بالكم نزل عن مستوى الملكوت الداخلي ففكر فكرة بتاعت الدنيا خالص قال أنا هفضل كده على طول أنا تعبت بقى هفضل هربان طول عمري هفضل مختلف عن الناس على طول أنا كده شاول هيمسكني ويهلكني مسكك ايه ده انت وقعت في ايده عشر مرات ولا مرة مسكك عشان ربنا معاك ايه الافكار اللي انت بتفكر فيها دي سأهلك يوما بيد شاول عيب تقول كده ده انت داود اللي جربت بدل المرة مرات ان ايد شاول ما بتطلقش ابدا ليه تفكر بطريقة بشرية كده هنا بقى تحس انه ايه الكهرباء قطعت والملكوت مش موجود نتكلم عن شخص عادي خالص فكر بطريقة بشرية عادية عاوز يتقي شر إنسان فبيفكر يحل إشكاله بحلول بشرية لا سمعناه بيصلي ولا سمعناه بيسامح ولا بيفكر بطريقة روحية طب هتعمل ايه قال اروح عند الفلسطينيين الفلسطينيين دول مين يمثلوا في الوقت ده الشر لأن دول وثنيين فعارفين لما واحد يحل مشاكله بعد ما كان بيحلها دايما بالصلاة وبالوصية وبالالتزام بكلام ربنا مرة يفكر يحلها بطريقة الدنيا بطريقة الشيطان بالغش بالالتواء بالكذب بالفلوس بال... فقال هروح عند الفلسطيني طبعا ما, ما سمعناهوش بيصلي لأنه لو صلى ربنا يقول له لا طبعا ما تروحش تروح ازاي أنا اللي بحميك فلسطينيين إيه اللي هيحموك من شاول ما انت جربت تبقى في ايد شاول وانا بستر عليك ليه تهرب ليد بشريه ما صلاش الفتره اللي جايه دي ما فيهاش صلاه خالص بقول لكم الملكوت انطفى ما بقاش جواه ملكوت داخلي ولا حاجه بقى انسان عادي بيفكر بطريقه الدنيا فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم اسرائيل فانجو من يده فقام داود وعبر هو والستمائة راجل اللي معاه مشكلة بقى لما يكون قائد روحي ربنا يرحمنا كلنا لما يكون شخص مسؤول عن آخرين وهو نفسه ينزل من حياته الروحية ويفكر بطريقة بشرية هيسوق وراه ناس هتشوفوا المصايب اللي هتحصل بسبب القرار ده قرار واحد ينزله من فوق الجبل للأرض ينزله من عز الملكوت للغة الدنيا وراه 600 واحد هيدفعوا ثمن الحركة دي تمام فالستمية مع ورا وطبعا الستمية يستهويهم الكلام خلي بالكم لأن هم مش في نفس الدرجة الروحية دول لما كان شاول في إيده كانوا بيقولوا له ما تموته وتخلص منه وهو اللي قال لهم لا يمكن أمد إيدي على مسيح الرب إنما لما قال لهم عندي فكرة نروح نستخبى كلنا عند الفلسطينيين هم عارفين إن إحنا أعداء شاول والفلسطينيين أعداء شاول فهيضيفونا هيقولوا احنا تلمينا على بعض احنا الاتنين بنعادي شاول واليهود فبما انك طريد واللي معاك مطاريد يبقى كويس اشتغلوا معانا ضد شاول كلام شكله كويس فقام داود وعبر هو 600 راجل اللي معاه إلى أخيش ابن معوك ملك جت هو حتى اسمه كده تحس انه تبع الشيطان وأقام داود عند أخيش في جت هو ورجال كل واحد وبيته داود وامرأتا أخي نعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نبال الكرملية فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى جد فلم يعد أيضا يفتش عليه في الأول الفكرة مشيت خلي بالكم الشيطان شاطر قوي فالحيلة البشرية والتفكير البشري ينجح مؤقتا فعلا شاول قالوا له بص عدوك راح عند الفلسطيني كده بقت بقى ايه عشان يوصل له لازم حرب عالمية بقى حرب بين بلدين عشان يوصل له كان قبل كده بيهرب في الجبال ومعاه 600 واحد مقدور عليها شوية عساكر يجيبوه إنما المرة دي هيستخبى في بلاد الأعداء فشاول قعد وركن هتبان كل شوية قعد وركن فطبعا داود افتكر إن القصة نجحت افتكر إن الحل البشري عمل المش... الشغل المظبوط وهو نسي إنه لا بيصلي ولا بيفكر بطريقة روحية وإنه حط نفسه وسط ناس تعرفش ربنا وبعدين فقال داود لأخيه إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطيني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك لماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك هنبتدي بقى شغل الدنيا الدنيا إيه الالتواء والرياء والكذب وأنصاف الحقائق هو مش عاوز يقعد في النفس جت ليه لأنه في كذا حاجة هيجي يصلي مش هيقدر يصلي كلهم مسانين وفي نفس الوقت هو خايف ربنا يرفع نمره زي زمان ما اللي وقعه مع شاول زمان انه ربنا بيكرمه فلما بيكرمه بتدخل الغيرة فقال لك ربنا يرفعني تاني ملك جت يغير مني انا مش ناقص خليني بعيد عنه وبعدين يقولها ازاي يقول له بص انا مش معقول اسكن في المملكة معاك يعني مش عاوزين نتحمكم مش عاوزين نتقل عليكم طبعا هو له غرض تاني هو مش عاوز يتأثر بالفلسطينيين زيادة ولا الوثنية تدخل في رجالته هو برضه بيخاف من الحتة دي إنما مش هيقول اللي في قلبه هنشوف دلوقتي فأعطاه أخيش في ذلك اليوم صقلع دي بلدة صغيرة ريفية بره جت جت دي عاصمة من عواصم فلسطين بلد وثنية كلها تماثيل كلها شر فهو عرف يطلع يروح صقلع وافتكر انه كده ايه ارضى ضميره خلي بالكوا ساعات الواحد يعمل حتة بشرية وحتة روحية عشان يظبط ضميره بس فيبقى برضه ما دخلش في الوثنيين زيادة ولا اتلخبط بيهم ولا تنجس بيهم أو خد له قرية صغيرة وبقى هو ورجالته فقال لي يعني ريح ضميره انه كده ماشي صح ولذلك صارت تقلع بعد كده لملوك يهوذا في الهزم كان عدد الأيام التي سكن فيها داود سنة وأربعة أشهر وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة صقلع دي قرية حواليها ناس من من أحفاد العمالقة عماليق دول شعوب بربرية أجسامها ضخمة قوي وكانت دايما ملهاش زي البربر اللي كانوا في صحراء مصر كانوا يهاجموا على الأجورة ياخدوا الأكل يدبحوا الناس شعوب عايشة على على البلطجة يعني واخدين بالكم فهو عاوز يأمن صقلع دي وهو معاه رجالة كلهم يعني بتوع حرب برضه فبقى يطلع يأمن فيموت العماليق الشعوب اللي حواليه عشان يضمن استقرار القرية دي ماشي هنشوف لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر فضرب داود الأرض ولم يستبقي رجلا ولا امرأة وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء إلى أخيش تقريبا عاوز يعمل إيه عاوز يدفع لأخيش ثمن الضيافة خلي بالكم ما هو الراجل مستضيفه هو 600 واحد وعيالهم وستاتهم فبرضه الحكاية لازم هدية كل شوية طب هيجيب منين ده هو راجل هو رجالته مطاريد فيقوم يموت عشان يجيب هدايا لخبط كل شوية لخبط عمل عداء مع الشعوب دي خلي بالك هو غرق نفسه لأنه فتح على نفسه جبهة ما كانتش موجودة وراح لأخيس جايب له بقى غنم وبقر وبتاع فأخيس قال له الله انت ايه ده بتحارب كمان اهو انت ورجالتك فقالها له ازاي قال أخيس إذا لم تغزو اليوم ده أنا فاكرك ما بتطلعش في غزوات وكده فقال داود بقى لا تفكرني قاعد بس ضيف ده أنا بشتغل زيكم بالظبط ده أنا راجل من رجالتك طب حاربت مين يا داود قال له حاربت يهود طبعا ابتدينا نعمل ايه بقى ابتدينا نكذب كمان ما هو عاوز يعجب أخيس فلو قال له حاربت عماليق عماليق يعني قرايب الفلسطينيين من بعيد يعني فمش حاجة ميزة انه يحاربهم إنما لما يقول له حاربت يهود وموتهم يتكيف منه واخدين بالكم فهيكذب فيقول له إيه بلى غزوت على جنوب يهوذا وجنوب يرحم إليين وجنوبي القينيين دي كلها قبائل يهودية فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي إلى جد إذ قال لألا يخبروا عنه وبعدين إيه عشان الكذبة تكمل أم من كل المناطق والمداخل اللي جاية على جت عشان لو عماليقي واحد دخل هيبلغ ملك جت إن داود دبح الناس بتوعنا فاهمين إزاي؟ فهو عاوز يأمن الكذبة فعامل احتياطاته إن ما يوصلش مرسال أبدا لملك جت أخيش ده إن داود قتل عماليق ده كان بيقتل في اليهود فصدق أخيس داود هو برضه الشيطان يحبك أخيس طبعا انبسط منه قوي لغاية كده حيل البشرية تفكير أرضي الإصحاح ده ما فيهوش سيرة ربنا خالص نادرا ما في إصحاح في حياة داود ما فيهوش سيرة ربنا نادرا إنما الإصحاح ده من أوله لآخره ما فيش ربنا خالص ليه؟ الإصحاح اللي قبله كله ربنا في المغارة يا رب الحقني ربنا يلحقه شاول نفسه يعترف انه ده انت ملاك من السماء وانت وانت وانت وربنا هيبارك لك انما اول ما قلبنا بقى دنيا هنكذب وهنغس وهنقتل وهنتلائم فصدق أخيس داود قائلا قد صار مكروها لدى شعب إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد ما هو بقى إيه المصالح لغة الدنيا كده كده داود بيكرهوا اليهود يبقى خدامي طول العمر فأخيس برضه بيدور على مصلحته وكل واحد بيتلاقي مع التاني تقوم تحصل بقى الكارثة ايه الكارثة هتقوم حرب بين الفلسطينيين واليهود طب ليه كارثة دلوقتي داود اتزنق زنقة فظيعة لو حارب مع الفلسطينيين هيقتل فعلا اخواته وقرايبه ولو هرب او اعلن انه مش عاوز يحارب على طول هتتشم ريحه الخيانه يبقى انت تبع اليهود الفلسطينيين ما بيرحموش دول اصلهم بتوع جلياد واخدين بالكم جلياد ده من جت اساسا فلقى نفسه في حيره فظيعه يا هيحارب اهله هيكمل المصيبه ما شوف الشيطان عمال يرقد له عاوزه في الاخر هو بايده وهو ملك اليهود يموت اليهود شوفوا المصيبة لأن داود في الوقت ده ملك ممسوح ملك بس مع إيقاف التنفيذ ولو أعلن غير كده هتطير رقبته آدي نهاية الاتكال على الفكر البشري والزراعة البشرية نشوف تمشي إزاي كان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل فقال أخيس لداود اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك خيس استدعاه قال له بص بقى أنا بثق فيك فاعمل حسابك أنت والرجال هتطلعوا معايا الحرب طب يعمل ايه طبعا قلبه وقع فقال داود لأخيس لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك ايه يا عم قال له بس كده ده أنا هفرجك على الشغل المظبوط وكمل النغمة قال له هفرجك الرجالة بقى وشغلهم فقال أخيس لداود لذلك أجعلك حارسا لرأس بقى أخيس اللي بيمعاشر الشيطان مصدق كذبة داود بقى داود بيكذب على واحد ابن الكذاب وابو الكذاب شوفوا بقى ما هو سبق في الشر خلاص نزلنا للقاع وبقينا بنتكلم لغة الدنيا وبقى مين بقى يضحك على التاني فقال له ده انا راجل بتاعك فقال له انا خليك الحارس بتاع راسي وهو طبعا لو طال يقطع راس الملك جات ومات صمويل جايه كده يعني ايه كملت ما هو صمويل ده ضمير داود أبوه الروح أب اعترافه حتى دي راحت في الوقت ده يعني الكتاب يقصد يقول مفيش حتى صمويل يجري عليه دي فترة جفاف روحي مفيش أب اعتراف مفيش ريفرنس مفيش مرجع مفيش حد يقول له صح وغلط هو ماشي بدماغه وماشي بطريقة بشرية صمويل مش موجود هو مات قبل كده بس ذكرت في الحتة دي عشان الكتاب يقول ملوش كبير ملوش مرجع خلاص ماشي بدماغه ومن غلط لغلط وهو ده اللي قبلها بإصحاحات ربنا بيعمل معاه معجزات ويتمجد معاه إنما إحنا عمالين ننزل لتحت وبعدين شاول بقى ابتدى ايه داخل على المعركة هنفوت الإصحاح ده ندخل في إصحاح 29 وجمع الفلسطينيين جميع جيوشهم إلى أفيق وكان الإسرائيليين نازلين على العين التي في يزرعيل وعبر أقطاب الفلسطينيين مئات وألوف وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيس الحكاية بقت جد الجيشين اصطفوا وجيش أخيش معاه الفرقة بتاعت داود 600 راجل ومش قادر يتكلم ما يقدرش ينطق هو دلوقتي تبع الفلسطينيين وبعدين حصل بقى موقف شوفوا بقى الشيطان لما يحب بقى يلخبط الدنيا أكتر وأكتر فقال رؤساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيين يعني جه كذا رئيس جيش كده قالوا لأخيش ايه الناس دي مش دول يهود زي اللي احنا بنحاربهم ازاي يحاربوا في صفوفنا ازاي تستأمنهم على رقبتنا يبقوا في ظهرنا طب ما يطعنونا في ظهرنا وهو داود ده لو عاوز يرضي شاول ما احسن حاجة ياخد رأس رقبتنا كلنا ويقدمها لشاول هدية عشان يتصلح ازاي تستأمنه على نفسك وداود بقى في ايه في الحفرة هو في ايديهم وبيناقشوا هو معاهم ولا مش معاهم مش معاهم يعني هيموت فعارف انه فعلا تفكيره غرقه مية في المية فقال أخيش لرؤساء الفلسطين أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام وهذه السنين ولم أجد فيه شيئا ده طلع أخيش ده غلبان من يوم نزوله إلى هذا اليوم قال لهم الراجل بقاله سنة ونص معاه زي الفل وحارب اليهود وموتهم قبل كده مالكوا بس ده معانا وزي الفل وسخط عليه رؤساء الفلسطين وقال له رؤساء الفلسطين ارجع الرجل فيرجع إلى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا إلى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب لأنه بماذا يرضي هذا سيده أليس برؤوس أولئك الرجال يعني لو عاوز يحايل شاول ويسترضيه بقى عن الصراع اللي بينهم مش ما فيش أجمل من هدية إنه يجيب له راس أخيش ورؤساء الجيش هما بيفكروا بطريقة برضه صح معاهم حق ماشي الحكاية طبعا هو داود ابتدى يحس ان ربنا هينقذه ليه لانه النتيجة ايه لا ما تحاربش ياه يعني هو نفسه يوصل لدي بس مش قادر يطلبها لا ما غالبا ابتدى يصلي في الزنقة دي أليس هذا هو داود شوفوا فاكرين له بقى قبلها بعشر سنين أليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول ألوفه وداود ربواته يعني الشيطان فاكر له إنجازاته الشيطان فاكر أن البنات طلعوا يوم, يوم جليات وقعدوا يزفوا داود ودي كانت بداية الغيرة اللي بين شاول وداود لما قالوا قتل داود ألوف شاول دا ألوف وداود ربواته فدعا أخيس داود أخيس ده دا طلع غلبان وقال له حي هو الرب أنك أنت مستقيم كلام يوجع هو لا مستقيم ولا حاجة وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني أنا كنت موافق ومتمسك بيك وأنا ما عنديش أحسن منك يا أخي اختشي بقى ده أنت بقيت ممثل بارع ده مش داود خالص لأني لم أجد فيك شرا ده هو كله شر دلوقتي من يوم جئت إلى اليوم وأما في عين الأقطاب فلست بصالح صراحة الرؤساء اللي معايا كلهم معترضين على وجوده فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في أعين أقطاب الفلسطين قال له مش هقدر أقع معاهم فمعلش ما تزعلش مني خد ناسك وإيه وروحوا على صقلع بتاعتك دي مش هقدر أشركك في الحرب طبعا جاي على قلب داود مريحة جدا فقال داود لأخيش ماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك يا أخي كفاية تمثيل بقى يا ده مش داود خالص شوفوا بقى عمل الفيلم حبكه خالص وأنا كنت عملت إيه عشان ترفضني إن أنا أحارب معاك ليه ما خدش شرف الدفاع عنك وهو فيهم حد يخاف عليك زي وعمال يغني إيه ده إيه الكذب ده كله ده الكذب بقى سهل أوي خلي بالك الحكاية عمالة تعك بس هنشوف الشيطان بقى هيوري له الوش التاني فأجاب أخيش وقال لداود علمت أنك صالح في عيني كملاك الله يا ده ألم على وشه قلم على وشه انه الراجل الوثني بيقول له انت في عينيا زي الملاك وهو في قلبه دلوقتي شيطان وهو كل كلامه كذب وهو اللؤم والخداع كله جواه وقال الوثني بيقول له انا عارف انك صادق مية في المية وهو كذاب يعني مراسيل فوق بقى فوق ايه اللي بهدلك البهدلة دي فين ملكوت الله داخلك فين العز فين النقاوة فين ده انت استحرمت تمد ايدك لمسيح الرب وقفت تدافع عن عدوك من اجل الله ايه اللي خلاك تتكلم لغة مش بتاعتك إلا أن رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب قال له معلش ده كلام نهائي اتفضل انت ورجالتك بقى فبكر صباحا مع عبيد فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك واذا بكرتم صباحا واضاء لكم فاذهبوا اول ما تلاقي نور الفجر خد رجالتك وامشي ده قرار نهائي حق. فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا الى ارض الفلسطينيين غالبا داود فاكر الحمد لله عدت على خير لا هي ما عدتش الجرائم والخطايا والكذب والغش وغياب الصلاة لا مش هيعدي على خير لا هنشوف ازاي أما الفلسطينيين فصعدوا إلى إسرائيل فلما جاء داود ورجاله إلى صقلع عقبال ما روحوا بلادهم كان فات ثلاث أيام هما طلعوا للحرب وما حاربوش ورجعوا انصراف تاني فخدت ثلاث أيام إيه اللي يحصل بقى؟ كان العمالقة ده طار بعيد بقى قد غزوا الجنوب وصقلع وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فيها لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا بل ساقوهم ومضوا في طريقهم وف- ودخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا أهو بقى ده النتيجة لقى كارثة مستنية رجع القرية اللي هو فيها لقى كل الستات والعيال سبايا هو وال 600 راجل اللي معاه علقة سخنة تمام فدخل داود فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء شوف بقى لما الرجالة تبكي بحرقة لأنه العماليق دول ما بيرحموش غالبا قطعوهم حتت دول ولا أكل لحوم البشر فمحدش عنده أمل هيشوف عياله تاني فكان يوم صعب جدا بكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء طبعا داود حاسس بذنب رهيب لأنه مسؤول عن ده كله بسبب كذبه بسبب غيابه عن الصلاة بسبب انحرافه اللي حصل ده كله هو المسؤول هو اللي اتخانق مع العماليق في عمل طار هو اللي كتب الكذبة وطلع يحارب قال أهله لولا ربنا ستر ورجعه تاني رجع لقى المصيبة وسبيت امرأة داود الاثنين دول أول ستات ارتبط بيهم بعد ميكال ميكال دي كان سابته واحنا وقت شاول لسه أخينوعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نابال الكرملي هم وعيالهم كان عنده طقم عيال في الوقت ده فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه شوفوا وصلت لإيه 600 راجل من غزهم قالوا له أنت مسؤول وبقت في ناس بتنادي احنا نرجمه لأن هو ضيع علينا ستاتنا وعيالنا بسبب قراراته بسبب كذبه بسبب باظت خالص الدنيا منه خلاص مفيش حل الحل ايه دايما الحل ايه للي عاوز يحل ارجع قول يا رب هو بقاله صحيح مفيش ربنا خالص نشوف هيحصل ايه لأن أنفس جميع الشعب كانت تمر كل واحد على بنيه وبناته أما داود أخيرا فتشدد بالرب إلهه رجع أخيرا داود لداود أخيرا افتكر رجع يقول له يا رب سامحني أخطيت ثم قال داود لأبي أثار الكاهن ابن أخي مالك أبي أثار ده له قصة لما داود استخبى من فترة في مدينة الكهنة عند أخي مالك برضه هناك كدب له كدبة صغيرة كده وقال له شاول بعتني وبعدين هرب من مدينة الكهنة شاول خد خبر استدعى أخي مالك من مدينة الكهنة قال له أنت خبيت داود مني قال له أنا ما أعرفش إن داود هربان منك قال له أنت هتضحك عليا جاب كل الكهنة وأولادهم وقتلهم شاول ما هربش غير أبي أثار ده فأبي عثار أصبح من المطاريد فبقى كاهن إنما ملازم لداود والكاهن عنده الأفود الأفود اللي هي زي الصدرة اللي كان فيها حجرتين كده حجر اسمها الأوريم والتميم حجارة كده كريمة لما الكاهن يصلي يعرف رأي ربنا فيقول له يا رب نحارب ولا ما نحاربش تلاقي دي تقول يس ودي تقول نو على قد بساطة إيمانهم كانت كده فاللي حصل إيه إنه جاب أبي أثار خلاص رجع لربنا داود بقى هيبتدي هنشوف الوش التاني بقى أو الوش القديم رجع داود يصلي فجاب الكاهن على طول تاخدوا بالكم عشان تبتدي تصلح الحق دور على كاهن والحق صلي أهم كلمتين صلي وامسك في الكاهن بسرعة فاستدعى أبي أثار ما سمعناش عن أبي أثار خالص وهو عمال يلخبط لا خد رأيه ولا سأله ولا هو ماشي بدماغه وبيكذب عمال على بطال قدم إلي الأفود قال له عاوز أسمع صوت ربنا كان فين من بدري عاوز أسمع صوت ربنا دلوقتي فقدم أبي أثار الأفود إلى داود طب هتعمل إيه ما هم غالبا خلاص اتقتلوا هتتكلم في إيه الطبيعي والمتوقع أن يكونوا كل الناس دي ماتت لأن العماليق دي طريقتهم العمالقة كده وبعدين ده طار لأن هو قبلها بإصحاح ما سابلهمش حد حرمهم كلهم ستات وعيال فرد الفعل الطبيعي يعملوا كده فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة هل أدركهم قال له اسأل ربنا في أمل ألحقهم فقال له الرب الحقهم فإنك تدرك وقال له بقى الإجابة اللي هو نفسه يسمعها إيه وتنقذ هو يمكن كل عشمه إنه طار بطار بقى ما هم موتوا مراته وعياله إنما فوجئ بكلمة كلها رجاء قال له أنت مش هتلحق بس أنت هتنقذ أنا لسه حافظ لك مراتاتك وعيالك وعيال كل اللي معاك لأنك لسه برضه داود بالرغم من كل اللي عملته فإنك تلحق وتنقذ طبعا داود بقى جاله الرجاء رجع في قلبه الرجاء تاني فذهب داود هو 600 راجل الذين معه وجاءوا إلى وادي اليسور البصور والمتخلفون وقفوا المتخلفون يعني في ناس بتتعب في السكة خلاص مفيش إيمان ما مش ممكن كلام مش مقنع إن احنا نروح نحارب دول أكتر مننا ودول موتوا خلاص العيال إيه قيمتها ففي ناس في السكة كشت طبعا أما داود فلحق وهو 400 راجل اللي كملوا 400 واحد لسه عندهم أمل ووقف 100 رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء المهم القصة إيه لقوا راجل بيموت في السكة إيه يا ابني أنت من دمك إيه شربوه نقطتين مية وأكلوه لقمة كان هفتان وحالته حال أنت مين قال لهم أنا عبد لراجل عماليقي واحنا غزونا على كذا وكذا وكذا وصقلع وحرقنا كل البلاد دي انما بتوع صقلع ما موتهمش كأن في يد خفية بتمنع ان هم يموتوا العيال دي والستات دول فطبعا الراجل ده اداهم الامل وبعدين لما عيه في السكة سيده رماه لانه ده عبد ملوش قيمة فسابه يموت في السكة فهم لحقوه انقذوه فقال لهم السر قالوا له طب احنا لينا طلب تشتغل لنا مرشد وتوصلنا ليهم قال لهم لو وقعت في ايد سيدي هيقطعني حتت قالوا له ما تخافش هنحميك فاشتغل لهم مرشد لان هم مش عارفين مشوا في انهي اتجاه فطبعا دي لوحدها تلخبط هندور عليهم فين دول فات عليهم ثلاث ايام سفر فهندور عليهم فين احنا مش عارفين العماليق دول زي البربر ما لهمش مكان في أي حتة فالراجل بقى عارف سكته فقال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة فقال احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة فنزل بي وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا طبعا نزل داود ورجالته عليهم بقى إيه وجابوهم كلهم واستخلص داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء غريب جدا صغير لا صغير ولا كبير لا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم بل رد, رد داود الجميع فعلا ربنا طيب صحيح يعني ده أقل عقاب إنه يخسر كتير قوي في الجولة دي إنما ولا حاجة راحت طالما داود قال أخطيت كله يرجع تمام أول ما يقول يا رب ارحم كله يتصلح مفيش خسارة ولا حاجة رد داود الجميع وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه غنيمة داود احنا هنكتفي بكده بس احنا عاوزين نقول ايه ادي فرق كبير بين واحد عايش في الملك الروحي وربنا شغله وربنا بيحرسه من خطوة لخطوة من جبل لجبل ومن مجد إلى مجد بيعمل معاه معجزة كل يوم وأول ما يقطع الخط ويفكر بطريقة بشرية يطلع بره الملكوت وينزل بقى لغة الدنيا يدخل الكذب يدخل الغش يدخل الظلم يدخل الحق والمحقوق والحكاية تعك خالص وأفكار الدنيا وحكمة الدنيا تغرقه تماما ويكتشف أنه خسر كل حاجة خسر مكانته كملك خسر مراته خسر عياله خسر كل حاجة أول ما يرفع راسه تاني ويقول له يا رب الحقني يرجع الملك تاني يتحرك بالأفود صوت ربنا يتحرك بالكاهن يتحرك بالصلاة الدنيا ترجع تظبط تاني الملكوت مش دايما هيستمر في حياتنا ستدي كده يعني منتظم يجوز ان الواحد يتكعبل ويبعد ويكلم لغة مش في لغته ويعيش يومين كده مش هو مش داود المحبوب مش رجل الله اللي بيخاف على زعل ربنا انما ما تطولش كل يوم هتطول تحت عند اخيش في مصيبة اكبر مستنياك ومهما طولت ارجع تشدد بالرب إلهك لم بسرعة واطلع من الكذب اللي كذبته واطلع من الغش اللي غشيته واخرج بره الفلسطينيين دول صقلع دي ما جابتلكش غير الكفش لأنها بلاد وثنية جو مش روح الحق نفسك ارجع دور على أبي أثار شوف مكانه في حياتك دور على الأفود اللي انت ركنته سنتين ما فكرتش مرة تعرف ربنا رأيه ايه في اللي بيحصل ارجع حط رجائك ان ربنا ممكن ينقذ كل حاجة حصلت ويصلح كل حاجة باظت مهما كان حجم الخسارة اللي انت ما تصورها كل حاجة ممكن تتصلح ويرجع داود بعد كده ملك اسرائيل تصوروا لو القصة ما مشيتش كده صح اللي بعده على فكرة شاول هيموت خلاص في الحرب واللي بعده داود هيرجع الملك واللي بعده هيملك على كل اسرائيل هيملك على يهوذا الاول وبعدين يملك على كل اليهود لو ربنا ما كانش اتدخل لو كانت مشيت حكاية مشروع انه يحارب مع الفلسطينيين كان في يهودي هيقبل ان داود يملك عليه بعد كده وهو قتل اهله كانت باظت خالص ده ربنا حتى منعه من الشر يعني ربنا منعه انه يغوض زيادة لانه لو غوض زيادة خلاص مفيش تراجع مفيش رجعة بعد كده لو حارب اليهود بإيده خلاص داود مش ممكن هيبقى ملك إن ربنا طيب فعلا حتى لما بنغلط بيفضل يحجم حوالينا عشان ما نعكش زيادة ويفضل يزنق لغاية ما نرجع نتشدد بالرب إله ربنا يدينا نعمة إن إحنا ما نبعدش عن الأفود وعن أبي أثار وعن التشدد بإلهنا الذي له كل مجد وكرم الأبد